أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين تكلمنا في الأحاديث السابقة عن باب البيوع تكلمنا عن الشروط في البيع ومنها ما هي شروط صحيحة ومنها ما هي شروط فاسدة وتكلمنا عن الخيار في البيع وده اللي وقفنا عليه على أنواع من أنواع الخيار وقلنا إن البيع عقد من العقود اللازمة عقد لازم عقد لازم هنا في أول كلام لما يقول البيع جائز ما مش معناه التكييف الفقهي له التكييف الفقهي للبيع أنه عقد من العقود اللازمة يعني إذا صح البيع انتقلت السلعة للمشتري وانتقل الثمن للبائع ويلزم كل من الاثنين ما أخذ لكن قوله أنه عقد جائز معناه أن دل على جواز البيع والشراء الكتاب والسنة يعني أنه مباح يباح أنك تبيع وتشتري فإذا بعت بيعا صحيحا صار عقدا لازما يلزمك هذا البيع ويلزمك الشراء طالما أنه عقد من العقود اللازمة فمن الممكن إنسان يجد أنه عايز يرجع السلعة بسبب من الأسباب فجعلت الشريعة له أنواعا من أنواع الاختيارات يختار فإذا وجد عيبا في السلعة إذا وجد تدليسا إذا وجد نفسه غبن فيها كان بائعا ولا مشتريا إذا اشترط خيارا يوما يومين أكثر من ذلك في خلال الجلسة في المجلس سمي خيار المجلس إذا راود نفسه فوجد أنه لا عايز يرجع في كلامه سواء البائع أو المشتري فجعلت له الشريعة أنه له الخيار فأنواع الخيار اللي ذكرها هنا سبعة أنواع من أنواع الخيار فذكر لنا خيار المجلس ذكر خيار الشرط خيار الغبن خيار التدليس خيار العيب دي تكلمنا عنها في المرة السابقة بعد كده الخيار السادس هيقول لنا خيار الخلف في الصفة خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرة فله الفسق خلف في الوصف اشترى سلعة وطلب أوصافها يكون فيها كذا وكذا من الأوصاف لما خد السلعة ما لقاش هذه الأوصاف فيها يبقى من سواء كانت عيبا ولا ليست عيبا هنا إنسان بيشتري حاجة يقول لك أنا عايز أشتري منك تلاجة وكل لونها أصفر سلمت له التلاجة لونها أبيض هذا ليس عيبا فيها ولكن أخلفت في وصف أراده المشتري حق الوصف الذي طلب في فرق بين نقول عيب خيار الرد بالعيب خد التلاجة لقى ما بتشتغلش يبقى هذا عيب ولكن خلف الوصف يبقى هنا فيها صفة من الأوصاف صحيح ما هيش عيب عند صاحبها ولكن مشتري له اختياره له الأوصاف التي طلبها يبقى يملك أنه يردها لصاحبها طالما أن ليس فيها الوصف الذي يريده يبقى هنا خيار الخلف في الصفة يبقى البياع مش هيقول له دي مش عيب لكن حق المشتري يقول له مش ده اللي أنا طلبته أنا طالب وصفا معينا يلزمك أن تسلمني هذا الوصف يبقى خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف له يبقى الصورة أن البائع قال للمشتري عندي سلعة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا فاشتراها المشتري ودفع الثمن فلما استلمها لم يجد هذه الصفات يبقى له خيار الخلف في الصفة أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرة ممكن أن هو تعاقد مع البائع عايز اشتري منك أوضة السفرة دي راح بص عليها وجدها كويسة وحالتها جيدة هذه اتفق على الثمن هسلمها بعد أسبوع بعد أسبوع استلمها لقاها اتغيرت خلال الأسبوع تخبطت وتكسرت وحصل فيها شروخ حصل فيها كذا يبقى من حق هنا خلف في الوصف صحيح هو شافها قبل كده بس شافها سليمة الآن اتغيرت الأوصاف يبقى من حقه إن هو يردها يبقى له الفسق ويحلف إن اختلف أنه ممكن البياع يقول له لا هي دي اللي انت شفتها هي دي اللي شفتها يكذب أحدهما يبقى على ذلك المشتري هيرد هذه السلعة له الخيار في ذلك يقول لنا يحلف إن اختلف يبقى ده الخيار للمشتري فإذا اختلف مع البائع فعلى ذلك هيغرم المشتري الآن لو أبلها على هذه الصورة فهو غارم هو لا مش عايز يغرم فيها فعلى ذلك يحلف إن مش هي دي الصورة ليست فيها الأوصاف التي طلبتها يبقى يردها آه النوع السابع من أنواع الخيار خيار الخلف في قدر الثمن خيار الخلف في قدر الثمن أو ده نوع من الخيار اتفقوا هبيع لك هذه السلعة بكام بعشرة لا بحداش اختلفوا واستلم المشتري السلعة وذهب بها وهيدفع بالتقسيط هيدفع بعد ذلك أما جه يدفع البائع قال له لا ما اتفقناش على كده المشتري يقول له اتفقنا على 10 يقول لا اتفقنا على 11 حصل الخلف الآن إما أن تكون السلعة حاضرة موجودة أو تكون السلعة استهلكت وتلفت مش موجودة إذا كانت السلعة موجودة يقول لنا هنا فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان يبقى هيحلف الاثنين البائع والمشتري على ما اختاره هنا قال به قال شريح القاضي وقال به الإمام الشافعي وهي رواية عن الإمام مالك لحديث ابن مسعود مرفوع إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان وإذا قلنا القول قول فلان يبقى اليمين يمينه يبقى القول قوله بيمينه يبقى هنا واضح أنه يمين واحدة فقط الحديث روى الإمام أحمد وأبو داود صححه الشيخ الألباني وفي زيادة والبيع قائم بعين يبقى هنا الرواية الأولى إذا اختلف المتبايعان اللي هو البايع والمشتري وليس بينهما بينة البينة شهود حاجة تدل على أن القول قول ده ولا ده ما فيش بينة ما فيش شهود على ما فيش عقد البيع اللي كتبه البائع مع المشتري ليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة لأن أنا هطلع السلعة من إيد البائع وألزم المشتري أن يأخذها يبقى هنا المشتري هيفترض الثمن الذي يعجبه كأن المشتري هيقول الحاجة أمومية لا أنا أخذها ب 80 فهنا بيقول لك لا طالما السلعة موجودة الرواية الثانية قال لنا والبيع قائم بعين البيع قائم بعين يبقى في فرق بين البيع موجود والبيع مفقود البيع غير موجود تلف هذا المبيع يبقى اللي موجود في الحديث هنا ان البيع ما زال موجود السلعة موجودة عند هذا المشتري والبيع قائم بعين وفي رواية والسلعة كما هي يبقى القول ما يقول صاحب السلعة من الكلام هنا في هذا الحديث القول قول صاحب السلعة يبقى اليمين يمينه يبقى لغاية هنا اليمين يمين واحدة فقط لكن في رواية تانية قال تحالف قال تحالف يبقى هيحلف الاثنين تحالف إن كان الأصل إذا قلنا القول قول فلان يبقى اليمين يمينه فقط مش محتاجين اليمين بتاع التاني لأنه هذا قوله يبقى موقفه قوي بيقوي هذا الموقف باليمين بتاعه ويستحق هذا الشيء فكأن الذي باع السلعة أدرى باعها بكام أدرى بثمنها المشتري العادة أنه عايز ينزل من الثمن فعلى ذلك البائع باع وبعد ذلك قال أنا بايعها ب 100 المشتري قال لا ده أنا شاريها ب 80 فالحديث هنا يقول القول قول البائع طالما السلعة موجودة بحالها فالقول قول البائع يبقى البائع هنصدق قوله ونقول له احلف اليمين مع ذلك ولكن في الرواية الثانية تحالف يبقى في الاحتياط بقى يحتاط هنا أن المشتري أيضا يحلف هنا لعل المشتري يكون صادقا لعل البائع يكون صادقا لعل الاثنين كذابين فعلى ذلك بيحلف الاثنين تحالف البائع والمشتري البائع كأنه يده قوية صاحب السلعة أصلا والسلعة قائمة لسه موجودة عند البائع أو انتقلت للمشتري فقال لنا تحالف فالبائع يحلف والله ما بعت إلا بكذا يبقى بيحلف على النفي لأنه نافي المشتري سيحلف أيضا على النفي على نفس الزيادة ويقول والله ما اشتريت إلا بكذا فهو نافي للزيادة التي يدعيها البائع ما فيش بينة عشان أقول البينة على المدعي اليمين على المدعي عليه والبينة على المدعي فهنا البيع قائم ولا بينة فالقول قول صاحب السلعة بعد ما يتحالف الإسنان فائدة الحلفان هنا البائع لعله يجد نفسه سيحلف لا ده بيكذب وهي يمين غموس يبقى يخاف ما, ما يعملش المشتري لعله يجد نفسه هيحلف وهو متفق أصلا على 100 والآن بيقول 80 يبقى يخاف من اليمين الغموس فعلى ذلك يتحالف الاثنان ويبقى يترادان البيع ترجع السلعة لصاحبه ترجع إلى البائع إلا إذا رضي المشتري أن يشتريها بهذا الثمن الأعلى روي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة ابن مسعود كان أميرا على الكوفة وباع للأشعث ابن قيس ابن مسعود صحابي فاضل والأشعث صحابي أيضا رضي الله عنهما فباع عبد الله بن مسعود للأشعث ابن قيس من العبيد اللي في الإمارة قال هنا بعتك بعشرين ألف بعتك بعشرين ألف قال الأشعث اشتريت منك بعشرة آلاف أو بعشرة فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع قال فإني أرد البيع واضحة الصورة أن عبد الله بن مسعود البائع هنا بيبيع بيبيع حاجات في الإمارة بتاعته رقيق من رقيق الإمارة المشتري الأشعث ابن قيس ابن مسعود باع له الرقيق بعشرين ألف هو اشتراها على عشرة ألاف اختلف الاثنين فكل منهما يقول اني انا بعت بعشرين هذا البائع المشتري يقول لا انا اشتريت بعشرة هنا مين يحكم من يحكم فابن مسعود ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الحديث حكم بين الاثنين فالحديث فيه ايه اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه يبقى لو كانت وجدت البينه يبقى البينه هي الحكم هي الفيصل فيها الشهود بيشهدوا بايه شاهدوا بقول البائع يبقى خلاص شاهدوا بقول المشتري يبقى يحكم له لكن لا توجد بينه يبقى القول قول البائع قال لنا في الحديث هنا فالقول قول البائع أو يترادان البيع أو يترادان البيع يبقى إما اللي ينفذ قول البائع وهنا طالما قول يبقى لابد من يمين قوله ما فيش حاجة تشهد ليه يبقى يقوي قوله بيمينه يبقى القول قول البائع زائد يمين البائع أو يترادان البيع يبقى يرد المشتري السلعة لصاحبها فقال الأشعث فإني أرد البيع رجع في البيع عايزه بعشرة فما رضاش ابن مسعود فرجع فيه قال فإني أرد البيع ده إسناده حسن وعن عبد الملك بن عبده مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك حديث صحيح يبقى جملة الأحاديث فيها إن السلعة إذا كانت موجودة يبقى الأمر سهل ترجع السلعة لصاحبها والمشتري ياخد الفلوس بتاعته أو إذا ما كانش دفع يبقى معلهوش شيء ولكن القول قول البائع مع يمين البائع ويستحسن يبقى البائع يحلف يمينا على نفي البيع إلا بهذا الثمن الذي يقوله والمشتري يحلف يمينا على نفي هذه الزيادة ويتردان البيع في ذلك ده كله إذا كانت السلعة حاضرة موجودة لأن في الحديث هنا إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان في الرواية الثانية والسلعة قائمة أو أو السلعة كما هي والبيع قائم بعينه طب السلعة بقى كانت تلفت ما هيش موجودة الآن السلعة هيبقى يأخذ المشتري بأنهي ثمن الآن يأخذ بأنهي ثمن بالثمن ولا بالقيمة فاكرين هالمسألة ذكرناها قبل كده قلنا الآن المشتري خد السلعة وراح أكلها راح شربها أتلف هذه السلعة تلفت هذه السلعة ولا بينة ما فيش بينة موجودة الآن البائع بيدعي أن السلعة دي كانت بمية المشتري بيقول لا أنا واخدها بخمسين يبقى القول قول مين من الاثنين يبقى هنا فيها خلاف العلماء فيها خلاف ولكن أرجح أن القول قول البائع هنا إن المشتري يا إما ياخد الحاجة ويتأكد من الثمن بتاعها كام إنه ساوم مع البائع ونزل على البائع ما رضيش والمشتري ظن هذا الشيء ولعلها تكون وسيلة لفتح الخديعة أن المشتري يخدع البائع في جاره السلعة اللي هو عايزها يوم ياخدها من البياع بتمن طيب البياع افترض ان هي بألف المشتري قال لا أخدها بمية بعد ما أخذ هذا المشتري ولم يتفق على ثمن لعله يخبي السلعة ويرجع للبائع والبائع السلعة ضاعت السلعة ضاعت طيب هات التمن يقول له ما اتفقناش أدفع اللي أنا عايزه فهنا لسد الذريعة لمثل هذه الخديعة يبقى القول قول البائع فيها يبقى ده يعلمك إذا اشتريت سلعة تتفق مع البائع على ثمن تكتب عقد بينك وبين البائع اه، تشهد على هذا الشيء بحيث ما يحصلش خلاف يوم ما ترد السلعة أو يحصل خلاف في الثمن فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد يعني تم العقد العقد اللي هو القبول والإيد أو الإيجاب والقبول يعني اشتريت منك هذه السلعة بكذا قبلت هنا العقد بالكلام فيملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد طيب هل يتصرف فيه ملكه مطلقا بمجرد عقد أنا اشتريت منك هذه السلعة بكذا طيب أنا موافق على هذا الشيء آه، دفع الثمن الآن أو ما دفعش الثمن هل ملك هذه السلعة الآن يقول لنا لا إن هنا لابد إذا كانت من الطعام مما يقبض مما يكال مما يوزن مما يزرع لابد من القبض والاستيفاء فيها لابد أن يقبض ويستوفي حتى آه، يكون له اليد على هذه السلعة فيقدر على التصرف فيها يقول لنا لقول ابن عمر مضت السلعة ما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري فهو من مال المشتري المعنى أنه صفقة مجموعة الآن والمشتري اشترى أنا اشتريت الشيء هذا تم العقد عليه دفع الثمن قبض الآن هذا الشيء الحي المجموع هذا ملك لهذا المشتري يعني كأنه هيصير من ضمان المشتري نشوف بقية ال- ال- الكلام يصح تصرفه فيه قبل قبضه ده قول من أقوال العلماء في مسألة أنه إذا اشترى الإنسان الشيء هل يتصرف فيه قبل القبض ولا لا مع الاتفاق على أنه إذا كان طعاما فليس من حقه أن يتصرف فيه قبل قبض إذا كانت السلعة طعاما اشتري آه، أقوات الناس يبقى لا يتصرف فيها قبل أن يقبضها يقبض ويستوفي وبعد ذلك يتصرف فيها لكن غير الطعام اختلف فيه العلماء هل يلحق بالطعام ولا لا يلحق بالطعام هنا بيقول لنا يصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتري يعني شوف هنا بيقول لك إن هيقسم المبيع إما أن يكون طعاما أو ليس طعاما فإذا كان هذا الشيء من الطعام وبيباع بكيل أو وزن أو عد أو زرع يبقى على ذلك هذا الشيء لابد من الاستيفاء الذي فيه طعام أو غير طعام إذا كان من ب- ب- يوزن أو يعد أو يزرع طبعا هذا في غير الطعام العلماء ككل العلماء هتلاقي في المسألة دي فيها اختلاف في أمر غير الطعام هل لابد الأول أستلم يعني الطعام خلاص اتفقوا على إنك ما تبيعش طعام لغاية ما تستلم استلم الطعام استوفيه بعد كده بيع هذا الطعام طيب غير الطعام هل يلحق بالطعام زي الطعام يبقى نقوله ما تبيعش أي حاجة قبل ما تستلمها ولا غير الطعام له آه، نظرة أخرى فهتلاقي أن بعض الفقهاء يقولوا لنا يجوز بيع غير الطعام قبل قبضه سواء كان مكيلا أو موزون ده بعض الفقهاء يقولون ذلك وهذا مذهب مالك ومذهب آه، أبي ثور وأيضا اختيار ابن المنذر اللي هو التفريق بين الطعام وغير الطعام آه، بنذكر يعني الخلاف وبعدين هنرجع لأصل المسألة بتاعتنا في كلام الحنابلة فيها لكن ال- الكلام بنقوله إن آه، أحيانا ي- إنسان يبيع سلعة قبل ما يقبضها فيا ترى هذا البيع صحيح ولا غير صحيح بنقول فيه خلاف بين الفقهاء فيه خلاف ولابد من مراعاة الخلاف في مسائل البيوع ومسائل المعاملات لابد من مراعاة الخلاف عشان ما نبطلش شيء ويبقى وسيلة الإبطال وسيلة للخداع للناس كل واحد يخدع التاني بنقول له البيع باطل ويتصرف هو زي ما يعجبه في هذا الشيء فنراعي ان في خلاف بين الفقهاء حتى لا نبطل البيوع ونحمل الانسان الضمان اللي فيه فبيقول لنا ان قول من اقوال الفقهاء في غير الطعام قول مالك وقول ابي ثور واختيار ابن المنذر انه غير الطعام يجوز ان يباع ويشترى قبل قبضه دي هتكون ايه فرضنا إنسان اشترى من واحد آه، جملة أدوات من أدوات مكتبية أو اشترى من عنده أدوات كهربائية أو غيرها وهي موجودة في المخزن بتاع هذا الذي باع فعلى قول بأنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها لو أن هذا المشتري باعها ليس من حقه أن يبيعها لأنه لم يستلمها لم يقبضها في قول تاني بأنه يجوز بيع غير الطعام قبل قبضه اللي هو قول مالك وقول أبي ثور وقول ابن المنذر يبقى على ذلك هيصحح هذا البيع هيصحح هذا البيع هينبني عليه أن إنسانا اشترى من آخر سلعة وهي موجودة عنده في مكانه اشتريت منك السلعة الفلانية بكذا بعد ما اشتراها منه عرض له إنسان أشتري منك هذه السلعة بكذا يقوم يقول روح خدها من عند فلان وباعها من غير ما يستلمها على قول أنه لابد من القبض فالبيع غير صحيح على قول بأنه يجوز بيع غير الطعام قبل قبضه البيع صحيح يبقى دي مسألة من مسائل الخلاف اللي موجودة الآن كثيرة في صور من صور المعاملات في البنوك الإسلامية آه، يقوم يجي البنك يقول الإنسان عايز يشتري السلعة الفلانية من مكان فالبنك ما عندوش هذه السلعة فيقوم يقول لك ه- هبيع لك هذه السلعة بيع مرابحة بيع مرابحة بيع مرابحة جائز انه يشتري السلعة بتمن ويقول لك انا اشتريتها بألف وهبيعها لك بألف ومية وأقسط عليك هذا جائز اللي هو بيع المرابحة اللي ذكرناه قبل ذلك يقوم السلعة موجودة عند التاجر الفلاني يقول لك يتصل هو بالتاجر السلعة اللي عندك تلاجة بوتاجاز سيارة السيارة الفلانية دي بتاعتي أنا عايزها بكام بكذا يشتري هذه السلعة ويبعت يدفع الثمن بتاع هذه السلعة وبعد كده من غير ما ياخدها يبيعها لهذا العميل يبقى هو ما راحش يستلم حاجة ما استلمش شيء فالسلعة زي ما هي موجودة في المخزن ولا في المحل هو اشتراها سدد الثمن بتاعها باعها وهي في مكانها فعلى قول مالك وقول أبي ثور البيع صحيح على قول غيرهم البيع غير صحيح يبقى هنا نراعي قبل ما نقول المعاملات هذه معاملات محرمة أو غير محرمة غير جائزة الأرباح دي حرام إن ننظر فيها خلاف ولا ليس فيها خلاف بين الفقهاء والخلاف من الخلاف السائغ ولا ليس من الخلاف السائغ في هذا الشيء يبقى دي ال- القول الأول في غير الطعام إنه يجوز بيعه قبل قبضه مكيلا كان أو موزونا يعني هيدخل حتى المكيل والموزون إنسان بيبيع طعام البهائم مثلا بالكيل بالوزن فاشتراه وما استلمهوش وراح بيعه قبل ما يستلم هذا ال- القول الأول القول الثاني وده مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها وما سوى العقار فلا يبقى نظر في الفرق بين العقارات وبين آه، غيرها آه، لاحظ كلامنا في الطعام اتفقوا على أن الطعام لا يباع قبل قبضه وهنرجع لأصل المسألة بعد كده لكن الخلاف في إيه في غير الطعام في غير الطعام الخلاف في الخلاف في معدات الخلاف في آه، آلات كهربائية الخلاف في عقارات أراضي وغيرها فهنا الخلاف هل يجوز أن أنا أشتري بيت في المكان الفلاني وقبل ما استلم هذا البيت أبيعه لإنسان تاني فهنا اللي يقول لابد من القبض يقول لك لا ما تبيعش الحاجة قبل أن تقبضها وهنشوف الأدلة اللي فيها بس بنسرد الخلاف الأول يبقى عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه آه، غير الطعام إلا العقارات إذا كان عقارا أرضا أو بنيانا يجوز أن هو يشتريه وبعد كده قبل ما يقبضه قبل ما يسكن فيه ممكن أن هو يبيعه باعتبار أن القبض في هذا الشيء بمجرد التخلية ما هواش بأنه آه، يستلم ال- القول الثالث ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه قبل القبض سواء كان مطعوما أم لا القول الثالث ده لاحظ فيه أنه القيد بتاعه الحاجة اللي تحتاج إلى استيفاء بصورة من صور الاستيفاء معنى استيفاء أن أنا آخذ الشيء وافيا استوفي الحق بتاعي اخده بالظبط الحق بتاعي وافيا فاذا كان بالكيلو بشتري 10 كيلو استلم اوزن يبقى خدت ال 10 كيلو بتوعي اذا كان بالصاع يبقى استلم بالكيل اللي فيها اذا كان بالمتر بالذراع يبقى امتر واشوف كم متر اللي انا بشتريه فيقول لك اذا كان الحاجه مكيله او موزونه او معدوده او مزروعه سواء كانت مطعومه او غير مطعومه لابد من الاستيفاء اللي فيها لابد من استيفائها علشان ما يحصلش نوع من الغرر لما يشتري المشتري الحاجة على أنها ألف تطلع ألف إلا شوية يبقى هنا نقصت الشيء يقول لك ما تبيعهاش إلا ما تستلمها بالعد ألف واحدة يبقى ألف مئة كيلو يبقى مئة كيلو ألف صاع يبقى ألف صاع لابد من ذلك وده مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال بهذا قبله سيدنا عثمان رضي الله عنه ومروي عن ابن ابن المسيب والحسن البصري والحاكم وحماد والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وده المشهور بمذهب الإمام أحمد زي ما قلنا إنه الشيء اللي يباع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم لا يباع قبل قبضه اقبض الأول وبيع بعد ذلك ما كان غير ذلك يبقى يجوز أن يباع قبل قبضه هيدخل في هذا الشيء العقار والأراضي الدور زي قول أبي حنيفة القول الرابع لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال أي شيء يتباع سواء كان من المطعوم ولا غير المطعوم سواء كان يستوفى بكيل ووزن وعد و- و- وذرع ولا غير ذلك لا ما تبيعش أي شيء قبل ما تستلم هذا الشيء وده أحوط الأقوال في هذه المسألة وده قول الإمام الشافعي رحمه الله أحوطها وقول قبل الشافعي قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا أحوط الأقوال اللي في هذه المسألة أنك لا تبع شيئا قبل أن تستلمه قبل أن تقبضه والخلاف موجود بين الفقهاء كما ذكرنا الأربعة الأقوال نرجع بقى نشوف الأدلة اللي في المسألة هنا لما قال لنا يصح التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف من ضمانه يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد يصح تصرفه فيه قبل قبضه ليه؟ قال لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير النقيع موضع فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء ما لم تفرق وبينكما شيء يصح التصرف قبل القبض يا ترى فين بقى التصرف قبل القبض ده الحديث ده ضعيف الحديث ضعيف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه إسناده حسن موقوفا على ابن عمر يعني من فعل ابن عمر نفسه هذا إسناده حسن عنه يبقى يصح عن ابن عمر ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم طب إيه بقى اللي هنا اتباع قبل قبضه هو بيقول لنا في الترجمة يصح تصرفه فيه قبل قبضه نشوفه هنا كنا نبيع الإبل بالنقيع يبقى البياع بيبيع الإبل طيب فنأخذ بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فين الشيء اللي اتباع قبل قبضه ايه اه الدراهم والدنانير واضح مش الإبل بقى مش الإبل يبقى هنا الكلام بتاعه اللي اتباع قبل قبضه الدراهم والدنانير اللي هي الصرف الصرف بيع المال بالمال هو اشترى الجمل ولا باع الجمل ثمن الجمل 100 دينار فرضنا معهوش دنانير طيب اديني دراهم مكان الدنانير الدينار يعمل كم درهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل 12 درهما أو 10 دراهم ما بين ال 10 وال 12 درهم فكأنه بيصرف زي ما انت تروح السوق تشتري سلعة السلعة تمنها كام تمنها 100 جنيه طب معيش جنيه معايا ريال تاخد بايه تدفع ايه يبقى هنا خد مكان الجنيهات الريالات او الدولارات اذا كان يعني يحصل هذا الشيء يبقى على ذلك هنا انت معكش الثمن بالعمله بتاعه البلد بتدفع عمله اخرى بسعر يومها كان حصل بيعان هنا بيع السلعه اللي انت اشتريتها من طعام وغيره وبعدين بيع الثمن اللي هو هنسميه الصرف صرف الثمن بعملة أخرى من العملات اللي هو ريالات أو دولارات أو جنيهات أو نحوها يبقى ده أنت ما استلمتش منه دنانير ما استلمتش منه دولارات ولكن استلمت قيمة أو تمن الدولارات وتمن الدنانير واضح المعنى يبقى هنا كأن بيع الشيء الذي لم يقبضه هو ما قبضش الدنانير علشان بعد ما ياخدها يقول له طيب هبيعها لك بدراهم ولكن قبل ما يقبضها بدلها بغيرها فصرفها فده مقصده أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه بس لاحظ أن التصرف قبل القبض هنا اللي في هذا الحديث غايته أن يكون الصرف مسألة الصرف ان جاي ادفع جنيهات معيش جنيهات معايا ريالات مكانها معايا دولارات مكانها فبدفع شايفا شيئا اخر مكان لكن السلعه هي هي السلعه هي هي آه، يقول لنا هذا تصرف في الثمن قبل قبض وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكري هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت مم. هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت البكر البكر اللي هو الفتي من الإبل الفتي من الإبل ال- البكر ده كان ل- لسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان يركبه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه آه، ملك لعمر وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر رضي الله عنه اللي ركبه هو عبد الله بن عمر فلما اشتراه أعطاه لعبد الله بن عمر ما استلموش ما خدوش من عمر وبعد ما استلموا راح عطيه لابن عمر لا هو هو وهو معه قال هو لك يا ابن عمر فقال هذا تصرف في الشيء قبل قبضه ولكن لا يخفى أنه هو التصرف في الملك في هذا الجمل يدوبك أن أنا أمسك الزمام بتاعه خلاص ملكته آه، خلى بيني وبينه فملكته بهذا الشيء ولكن هو يحتج به على أنه الجمل الآن وسيلة بيركب عليها في الطريق راكب عليه ما هوش طعام هياكله الآن لا ده مركوب يركبه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبضه باعه أو آه، أهداه فتصرف فيه لعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال هو لك يا عبد الله بن عمر بيحتج به على أنه يصح التصرف في المبيع قبل أن يقبض بس لاحظ أن هذا المبيع كان حاضرا مرئي أمام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك هنا التصرف في مكان على مثل هذه الصورة جائز التصرف زي ما يكون عند ال- البائع واشتريت منه حاجات والحاجات صرها وجمعها وهي موجودة أمامي صارت الآن من ضماني الآن أنا أتصرف فيها كما أشاء لكن الحاجة اللي أنا أشتريها ولم أرها وغير موجودة الآن كيف أتصرف فيها الحديث هنا ما ذكرش فيها مثل هذا الشيء يبقى هنا الشيء اللي غير موجود زي السلم السلم بيع موصوف في الذمة السلم أو أقول للإنسان أنا عايز أشتري آه، ألف صاع من التمر تسلمهم لي في رمضان اتفقت معه على ذلك ودفعت ثمن هذا السلم قد يكون هذا هذه التمور موجودة الآن وقد لا تكون موجودة هل يجوز أن أتصرف في هذه التمور اللي أنا ما أبطهاش ويمكن لسه ما توجدتش الآن عند هذا البائع هل يجوز أتصرف فيها الآن؟ لا يجوز ذلك لا ولا يحتج بهذه الأحاديث على ذلك الحديث غايته أن السلعة موجودة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكن السلم سلعة مفقودة غير موجودة فلا يجوز أني أشتري سلعة بسلم وبعد ذلك أبيعها قبل أن أقبضها لابد من القبض في هذا الحال بيقول لنا إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبض أهو نحتاط بقى إلا المبيع بصفة اللي هو الموصوف في الذمة شيء موصوف في الذمة أو ب- موصوف للإنسان على إنه عين موجودة ما هو فرق بين موصوف في الذمة أو عين موصوف أو عين موصوف الموصوف في الذمة السلم شيء ممكن ما يكونش موجود شيء لسه ما اتخلقش لكن العين الموصوفة حاجة موجودة شوف فرق بين يقول لك هجيب لك بلح بعد ثلاث سنين بعد سنتين هسلمه لك في شهر رمضان إيه، 100 صاع الصاع ب 10 جنيه هيجيب ويمكن لسه ما اتزرعش فهنا ده نسميه موصوف فين في الذمة مش عين موجود ده شيء موصوف به هو السلام بيع موصوف في الذمة لكن بيع العين الموصوفة الحاجة موجودة الآن موجودة فيقول لك أنا في عندي ثلاجة موجودة في البيت عشرة أدم لونها أبيض الموتور بتاعها كذا فيها كذا بابها كذا مش عارف إيه ادالك الأوصاف بتاعت حاجة موجودة الآن يبقى بيع العين الموصوفة حاجة وبيع الموصوف في الذمة حاجة تانية واضح يبقى هنا بيع العين الموصوفة يقول لك إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه يقول لك أنا عندي تلاجة موجودة في البيت أوصفها كذا أبي حالك تشتريها بكام أشتريها بألف خدتها بألف لسه ما استلمتهاش وهي موجودة في بيته أروح لإنسان آخر عندي تلاجة أوصفها كذا وكذا تشتريها روح استلمها من بيت فلان هنا غير جائز غير جائز لأنني لم أستلم هذه السلعة فأستوفي الصفات اللي اتفقت معه عليه علشان ما يبقاش في توالي ضمانات يتوالى الضمان أقوم أنا أخد ما خدتش حاجة أخدت من هذا الثمن وسديت لي ده الثمن وراح هو استلمها لقاها بايظة ما فيش فيها حاجة هيرجع على مين هيرجع على مين يرجع علي أنا أو ما نرجع على مين على يبقى توالى الضمان يبقى هنا دخلنا عقدنا الحكاية هو يرجع علي أنا أرجع على التاني لا الشريعة تقول لك ما تحطش هذا الشيء ما تبيعش حاجة موصوفة عين موصوفة حتى تستلمها وتستوفي هذه الصفات اللي هي موجودة ثم بيعها بعد ذلك يبقى دخلت في ضمانك بيعها للآخر يبقى هو لما يرجع يرجع عليك أنت مش على الأول طيب فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمان البائع فإن تلف فمن ضمان البائع يعني فرضنا التلاجة إياها دي أنا قلت له هشتريها منك بكذا ودفعت الثمن واداني الأوصاف وهي موجودة عنده ولم أستلمها اتحرقت عنده في البيت من ضمان مين من ضماني هو من ضمان صاحبها اللي هو لا اشتراها ما استلمش اللي اشترى ما استلمش ده شيء موصوف موصوف ولم يستلم عشان أقول أنا أتصرف فيها لابد أن أستلمها واستوفي الصفات اللي أنا طالبها فيها أو اللي شرحت لي فيها يبقى إذا لم أستلم معناها ما زالت في ضمان صاحبي بيقول لنا هنا يصح تصرفه ده راجع للكلام الأصلي اللي هو استثنى منه الشارع حاجات يملك المشتري المبيع مطلقا يعني شوف المتن مشيه مع بعضه عشان تفهم يقصد ايه الشيخ مرعي صاحب المتن فالمتن بيقول لنا يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويتصرف ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا وحط الاستثناءات بقى إيه هو اللي لا يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع يبقى هنا مبيع بكيل بالكيلة بالصاع بالإردب ونحو ذلك أو وزن بالكيلو ونحوه أو عد بالعدد عشر عشرين أو زرع بالمتر يعني أو بالزراع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتري يبقى الاستثناء عند الحنبلة هنا استثناء للطعام ولا أعم من الطعام أعم من الطعام يبقى مش طعام بس ده الطعام وكل ما يدخل فيه أنه يستوفى بإيه بالوزن أو يستوفى بالكيف أو بالعد أو بالزرع بالزرع الزرع اللي هو بالمتر والتمتين قال وإن تلف فمن ضمانه للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه ده هنا عايز يقول في الحاجة التي يصح بيعها قبل قبضها التي يصح بيعها قبل قبضها فإذا صح بيع حاجة قبل ما يقبضها يبقى هيدخل فيه العقار الأرض مثلا اشترى أرضا ولكن إذا قال بالزراع بالتمتير يبقى الأرض إذا كان بياخدها بالمتر وكده يبقى داخله في أنه لا لا يبيع حتى يستوفي بالمتر يبقى الشيء اللي ما فيش فيه هذه الصفات عند الحنابلة يجوز بيعه قبل قبضه فإن تلف فمن ضمان المشتري فمن ضمان المشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه معنى حديث الخراج بالضمان الخراج بالضمان يعني الحاجة اللي بيخرج منها شيء وأنا أنتفع من هذا الشيء بكوني ضامنا له فقال لي الخراج بالضمان فنشوف صورها مثل إيه إنسان اشترى بقرة مثلا والبقرة له شرط خيار ثلاث أيام مثلا خلال ثلاث أيام بيحلب البقرة مين هيشرب اللبن اللي بيتحلب المشتري المشتري بيشرب هذا اللبن لما يردها لصاحبها مش عايزها هيرجع له اللبن ولا هيرجع له ايه هيرجع له ايه ليه صاع من تمر وهي مصراه مصراه بس لا ما تلخبطوش ما تدخلوش حاجه في حاجه المصراه فقط اللي هي فيها تدليس انما اللي انا بتكلم هنا مش خيار التدليس انا بتكلم عن خيار ايه الشرط خيار الشرط فرق بين خيار الشرط وخيار ايه التدليس ايه الفرق بين الاثنين خيار الشرط اللي هو الزمن المدة ما فيش عيب ولا حاجة مدة معينة انت بتشتري جهاز والله هجربه ثلاثة ايام عايزه هاخده مش عايزه هرجعه خلال يومين لقيت ان هو كويس جدا بس مش عايزه هنا مش شرط انك ترجعه بعيد ده انت ليك مدة زمنية بتشاور نفسك فيها اخده ولا ماخدوش انما التدليس ان انت لقيت لا ده دلس عليا ده ضحك عليا اداني حاجة ما تسويش يبقى ده التدليس اللي هي في المصرات المصراه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من باع مصراة فهو بالخيار ان شاء اخذها وإن شاء ردها وصاعا آه ليه بقى في المصراء ليه في المصراء دون غيرها قلنا في غيرها الخراج بالضمان في غيرها الخراج بالضمان إنما في المصراء قال لك لا رجعها ورجع معها صاعا من تمر أظن شرحت لكم الفرق بين الاثنين قبل كده المصراء فيها لبن حبسوا البائع كان من حقه هو اللبن اللي حبسه ده بتاعه هو فهو حبسه علشان يضحك عليك فلما هتيجي ترجع له هيقول لك طيب كان فيها لبن من قبل ما انت تشتريها بثلاث اربع ايام انا عايز قيمه هذا اللبن اللي هتيجي نحسب اللبن ده ثمنه قد ايه مش هنعرف نحسبه طب ناخد لبن مكانه ما ينفعش فالشريعه قطعت هذا الشيء بانه ايه ليك صاع من تمر تاخد كيلو ونص تمر قصاد هذا اللبن كان قليلا كان كثيرا مالكش الا هذا الشيء يبقى دي في صوره ايه لا سيب المصرات دلوقتي بنتكلم عن خيار الشرط خيار الشرط ما فيش لا تدليس ولا غيره أنت أخذت البقرة هي نفسها وبعدين أنا هاخدها ثلاث أيام وأشوف أخدها أو أرجعها لك خلال الثلاث أيام أنت بتأكلها وبتشربها وبتس... يبقى اللبن اللي بينزل منها لمين لما تيجي تردها هتردها باللبن بتاعها هترد بصاع من تمر ما ده لسه عليك ترد بصاع من تمر يبقى هنا هتردها فقط والخراج كان لك أنت الخراج بإيه بالضمان بإنك ضامن تردها لصاحبها على هيئتها اللي انت أخذتها طيب خلال وقت خيار الشرط انت أخذت البقرة وهي عندك وانت ناوي انك ترجعها لصاحبها واحد من اللي عندك في البيت ذبحها اندبحت البقرة تنفع تردها لصاحبها لأن الحديث بيقول لك إيه الخراج بالضمان الخراج بالضمان بانك ضامن ترجعها له حيه رجعها له حيه هنا خلاص اتذبحت يبقى خلاص ضاع عليه ان الخيار الشرط بتاعك يبقى هنا معنى الخراج بالضمان الاستفاده من هذا المبيع لي انني استفيد في خلال فتره خيار الشرط بما يستفاد بمثله قصاد او ان انا ارجعها لصاحبها بعد كده سليمه كما اخذتها منه طيب حديث الخراج بالضمان حديث حسن بيقول لنا إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع يبقى الأشياء اللي بتباع بالكيل بالوزن بالعد بالزرع سواء مطعومة ولا غير مطعومة كلها طالما لم يستلمها المشتري هي من ضمان مين البائع من ضمان البائع ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن لا يصح تصرف مين المشتري المشتري لا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه قبل قبضه قال في الشرح شرح الكبير لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي اللي هو عثمان البتي فقيه الفقهاء قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي حديث متفق عليه وده حجة من قال الطعام فقط هو اللي لا يباع قبل القبض قال نص الحديث قال كده من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قالوا الحديث له منطوق وله مفهوم منطوق الحديث اللي انت بتنطقه المتن اللي قدامك في الحديث بيقول لك من ابتاع الذي يشتري طعاما فليس من حقه أن يبيعه حتى يستوفيه قالوا يبقى مفهوم الحديث من ابتاع غير طعام فله أن يبيعه قبل أن يستوفيه مش كده يبقى هنا من قال نفرق بين الطعام وبين غيره احتجوا بالمفهوم المخالف الذي في هذا الحديث قال يبقى من مفهوم المخالفة يجوز أني قبل الاستيفاء زد عليه ما تقدم في أثر ابن عمر في مسألة الصرف في الإبل اللي كانوا يبيعونها بالنقية قال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله حديث متفق عليه ابن عمر يقول رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة مجازفة مع يبقى هنا من باع طعاما هذه صيغة فيها تنكير نكرة باع طعاما في سياق إثبات يبقى أي طعام أي طعام لذلك كان جماهير العلماء على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض الطعام كله لا يجوز بيعه قبل قبضه م. حديث ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة مجازفة اللي هو بيع الجزاف الجزاف اللي زي ما ذكرنا قبل كده يبيع مثلا أفة عليها شعير عليها تمر خدها كده بيعة يبقى ده اسمه طا- بيع الايه الجزاف ما هو يا اما تبيع جزاف يا اما تبيع باستيفاء الاستيفاء بالعد بالكيل اديني 2 كيلو 3 كيلو اديني صاع صاعين يبقى ده استيفاء بوزن او بعد ونحو ذلك لكن الجزاف ما فيش فيه لا عد ولا غيره هم اللي قدامك دول اللي انا عايز ابيعهم يبقى البيعه دي الشروه دي تشتريها ده اسمه الجزاف فكانوا ينهون بل كانوا يضربون على ذلك يا اما عايز ان انت آه، تشتريه اشتري وانقله من مكان ما تبيعش في نفس المكان الذي اشتريت فيه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم حتى يؤوه إلى رحال يبقى انقل السلعة من المكان اللي هي فيها ليه بقى ليه لعلك في محل إنسان بتاع دقيق اشتريت منه شوال دقيق بعد ما اشتريت شوال دقيق وانت بداخل المحل ده إنسان قال عايز أشتري منك هذا الشوال رحت بايعه له خده هو وانصرف وانت مشيت بعد كده طلع فيه عيب في هذا الشوال راجع على المحل خد الشوال بتاعك بايظ يقول لك ما بعتلكش ما اعرفكش دور على اللي باع لك ما يلاقيش اللي باع له لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا الحاجه اللي اشتريتها اقبضها وديها رحلك المكان اللي يتعرف اللي يشتري منك عارف مكانك يرجع لك فيه لما يلاقي عيب لكن يلاقي فيها عيب ما يعرفكش يروح للتاني يقول له ما بعتلكش ما تفعلش هذا الشيء رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم دل صريح المنطوق يعني اللي فيه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه أي نوع من أنواع المفاهيم مفهوم إيه؟ مفهوم مخالفة مفهوم المخالفة يعني لما قال هنا رأيت الذين يشترون الطعام قال لك يبقى اللي يشتري غير الطعام مش داخل تحت هذا الحديث م? قال وبمفهوم على حل بيع ما عداه ما عدا الطعام يعني. وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد إن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد يعني هذه السلع اللي انت بتشتريها ويقول لك يجوز لك انك تبيعها قبل ما تستوفيها فرضنا وهي عند البائع تلفت بآفة سماوية ممكن تتلف بصنع إنسان أو تتلف بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى تلفت بآفة سماوية إنسان تاجر دقيق مطلع الدقيق بتاعه في الشارع قدام الناس وباع لك الكمية من الدقيق اللي على العربية اللي موجودة لسه أنت ما قبضتش حاجة نزل الشتاء عليها بوظ الدقيق يبقى هنا من ضمان مين البائع من ضمان البائع وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسق العقد لأنه من ضمان بائع وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله يبقى هذا الشيء إذا تلف بآفة سماوية من ضمان البائع إذا تلف بفعل فاعل البائع باع لك السلعة وبعد ما اطمن انت هتاخدها حط لك فيها حاجة تخربها وتبوظها يبقى مين اللي ملزم بها البائع يبقى هي من ضمانه هو هو, هو. أو جاء إنسان آخر متغاظ من البياع حط عليها حاجة بوظتها السلعة يبقى يا إما أنت تغرم البائع يا- وهو يرجع على هذا الإنسان أو تغرم هذا الإنسان ابتداء فلك الخيار بين الاثنين يبقى إن تلف بآفة سماوية قبل قبضه المبيع قبل القبض تلف بآفة سماوية فمن ضمان البائع إذا تلف بفعل البائع أو بفعل أجنبي فليخير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع أو أنه يرجع على الإنسان اللي متلف يبقى إذا رجع على البائع فسخ وياخد الثمن بتاعه أو يمضي يبقى يقول للبائع خلاص أنا اشتريت منك وحغرم هذا الآخر يبقى يطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم مثل مثلي قيمة متقوم هنا هتلاقي الكلمة دي تكرر كتير الأشياء اللي هي سلع إما لها أمثال لها مثل يبقى يقول لك هذا مثلي هذا مثلي قمح شعير ذرة فول يبقى باع لك عشر أصوع من قمح في آه، كتير من القمح زي اللي هو آه، آه، باعه لك يبقى نقول هذا له مثل ما كان له مثل فهو المثلي أحيانا السلعة يكون لا ملهاش مثل باع لك حاجة آه، فيها زخارف فيها شيء بحيث ان ما فيش زيها موجود يبقى الآن نشوف القيمة بتاعتها تساوي قد إيه قيمة هذا الشيء آه، مثل مثلي وقيمة متقوم يبقى كأن في فرق بين أنه يرجع على البائع وأنه ير... الذي أتلف وأنه يرجع على الإنسان الآخر الذي أتلف يرجع على البائع الذي أتلف السلعة بالثمن اللي دفعه البائع أتلفت السلعة وأنا ما قبضتهاش اديني الثمن اللي أنا دافعه يرجع على الآخر قال لك بمثل مثلي وقيمة متقوم آه، مثل المثل يعني هات لي زيه الحاجة دي ما فيش زيه يبقى الآن القيمة القيمة يقول لي ادفع لك الثمن اللي انت شاري بيه اقول له لا انا شاري ب 10 بس دي تساوي 1000 انت تدفع لي القيمة بتاعتها يبقى دي قيمة متقوم يبقى هنا هذا متلف أتلفه ممكن البياع باع لي الحاجة وجاملني في الثمن باع لي سلعة تحفة من التحف مثلا باعها لي دي تساوي آه، ألف آه، باعها لي بخمسمائة أنا أخذتها لما قبل ما أقبض هذا الشيء اللي أنا دافع ثمنه ده هذا الإنسان كسره لما كسره هرجع عليه لو له مثل هات لي زيه ملوش مثل ادفع لي ثمنه لأن صار ملكي أنا أنت كسرت حاجة أنا أملكها ادفع الثمن بتاع هذا الشيء يقول لي أنت دافع للبياع كم أدفع لك أقول له مش شرط ادفع لي القيمة فيحكم ناس بالقيمة هذه تسوى قد إيه فيدفع القيمة اللي فيها ده معنى هنا آه، بفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسق ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه قبل قبضه أو الإمضاء يعني خلاص تم البيع بيني وبينك وأنا هغرم هذا الآخر مضمون قال ويطالب من أتلفه بالبدل بمثل مثلي وقيمة متقوم والثمن كالمسمن في جميع ما تقدم الثمن كالمسمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته الثمن كالمسمن آه، بشتري سلعة م، السلعة دي هدفع الثمن بتاعها بالجنيه يبقى هنا هذا ثمن ممكن يكون لا مش هدفع جنيه ولا غيره أنا هدي لك مكانها مقايضة حاجة تانية من الحاجات اللي عندي زي ما نقول واحد هيشتري ثلاجة ويدفع ثمنها بوتاجاز يبقى هنا الثمن والمسمن الاثنين عبارة عن دي سلعة ودي سلعة في نظر كل واحد من الاثنين اللي هو واخده عبارة عن ايه سلعة واللي دفعه ثمن لها يبقى هنا ما ذكرناه في مسائل القبض في المسمن هيذكر الآن في ايه في الثمن هو هو فيقوم يقول لي انا هشتري منك ال- الأوضة بتاعة النوم اللي عندك وادفع لك ثمن هذه الثلاجة ايه اللي موجودة طيب إيه الثلاجة اللي عندك دي فيها ايه اوصافها اوصافها كذا وكذا وكذا اما سلمني هذه السلعة ودي يستلم مني الثمن اللي هو الثلاجة وجد الاوصاف غير صحيحة يبقى من حقه يفسخ الس- ال- ال- البيع لأن الثمن ليست فيه الأوصاف التي اتفقنا عليها وجدها تلفت يبقى من حقه الفسخ الآن لذلك وجدها هذا ال- الشيء تالف بفعل إنسان آخر من حقه أنه هو يقول خلاص دي بقت بتاعتي أنا وأنا هضمن هذا الإنسان الثمن بتاع هذه التلاجة اللي تسويه الآن ومن حق أنه هو يغرم البائع فيما ذكرناه في هذه المسائل فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع اللي هو الاستيفاء في هذه الأشياء تستوفي اشتريت حاجة على أنها 100 صاع تستلمها بالآصع بالكيل تستلم بالكيل استلمت ع- اشتريت على انه 100 كيلو تستلم بانه 100 كيلو ت- ت- توزن الشيء اللي انت يبقى هنا يحصل القبض بان تزن ما يوزن بان آه، تكيل ما يكال المعدود بالعد اشتريت حاجات بالعدد 100 وحدة 200 وحدة يبقى بالعد اللي فيها المزروع أتواب قماش 100 متر يبقى تمتر فيها لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل إذا بعت يعني بالكيل هتجي لك 100 صاع كيل إذا ابتعت فاكتل إذا ابتعت الشيء فاكتل يبقى في الحالتين عشان تقطع الخلاف ما ينفعش ان انت اشتريت الحاجة انا والله واخد البرميل ده على انه 100 كيلو منه هبيعهولك ده 100 كيلو الكيلو بكذا وتسلمه بالوزن اللي انت شاري بيه لا لعل البرميل اتخرم سقط منه حاجة لعل حد في النص سرق منه من الزيت اللي موجود فيه يبقى لما تبيع الحاجة اللي انت شاريها بالوزن تبيعها برضو ايه بالوزن أنت شاريها بالكيل تبيعها برضه بالكيل يبقى ما ينفعش تقول احنا جبنا التمر بتاع رمضان جايبين ألف صاع أهو موجودين في المخزن الألف صاع اللي احنا شاريينهم هبيعهم لك بكذا وتبيعهم للإنسان يطلعوا 900 صاع مثلا لعل حد سرق في النص أكل منها يبقى إذا اشتريت الشيء بالكيل كيل أنت عايز تتهاون في حق نفسك أنت حر لكن يوم ما تبيعه ما تبيعش بكيل اللي أنت اشتريت منه تبيع بالكيل الآن تكيل لعل السلعة نقصت حديث إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه أحمد وعلقه البخاري ولحديث إذا سميت الكيل فكل إذا سميت الكيل فكل طالما أن أنت بتقول له هبيع لك الحاجة دي إنها 100 كيلة إنها 100 صاع إنها 100 كيلو سميت وزنا أو كيل يبقى لابد من التكييل والوزن قال وقيس العد والذرع والكيل على الوزن قياسا عليه يعني طالما سميت هذا السب 100 متر انت شاريه على انه 100 متر هتبيعه برضه متر من تاني لعله نقص لعل حد سرق منه طيب قال لنا وما بيع جزافا روي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز يعني هذا القول المروي عن أحمد إنك أي حاجة تشتريها من طعام وغيره إذا خلى البائع بينك وبينها تخلية يعني أدي الحاجة بتاعتك هي استلم وميزها عن غيرها زي ما بيحصل في المحلات الآن تروح تشتري ثياب متعلق ثياب على الرفوف قدامك نقيت ده ونقيت ده ونقيت ده راح لفف لك الثياب في حاجة وانت ما زلت في المحل لفها لك ومسكها انت في ايدك يبقى من ضمانك انت الآن لأنك استلمت شيء مع انك ما زلت موجودة في المحل هينبني عليها لو اتسرقت من ايدك حد دخل في المحل وراح سرقها من ايدك انت خلاص خلى بينك وبينها فرق بين ان صاحب المحل معلقها لك ها وانت عايز دي وعايز دي وعايز دي حد سرقها من الرفوف اللي موجوده من ضمان مين البائع ها لكن هو لمها لك ولفها لك واداها لك في ايدك انت ماسكها الان في يدك دفعت الثمن بتاعها صارت من ضمانك انت لو حد سرقها من ايدك يبقى من ضمانك انت ده قول احمد ان القبض في كل شيء بالتخليه مع التميز وما بيع جزافا فقبضه نقله ما بيع جزافا فقبضه نقله عشان ما يحصلش توالي الضمانات زي ما ذكر لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى ننقله من مكانه رواه مسلم وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد هتشتري ذهب تشتري فضة تشتري جواهر يبقى القبض في يدك وقبض الحيوان أخذه بزمامه ده بيوضح لك قبض كل حاجة أنت بتقبضها بإيه ها قبض الحيوان مش هتاخده تحطه في جيبك مثلا مش هتاخده تحطه في المخزن ولكن هتمسك الزمام بتاعه في إيدك يبقى ده قبض الحيوان أو إنك تمشي بيه مثلا وما لا ينقل وما لا ينقل الحاجة زي بيت واشتريت بيت هتنقله ازاي بقى ده ما ينفعش يبقى هنا ما لا ينقل قبضه التخلية بين المشتري وبينه يبقى اشتريت بيت يديك المفتاح بتاعه ويخلي بينك وبينه كده السلام لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف بشرط حضور المستحق أو نائب المستحق يبقى هنا يا إما أنت هتحضر المشتري يا إما النائب بتاعك اللي هو الوكيل اللي أنت وكلته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فاكتب أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على البازل آه. أجرة هؤلاء الكيال والوزان والعداد والزراع والنقاد على البازل ده إذا لم يجري عرف بخلاف ذلك ده مش محدد شرعا أنه لازم يبقى كده لا ده حسب العرف اللي جاري لكن لو حدث خلاف بين الاثنين واحد اشترى سلعة من بائع بائع جملة بيبيع منجا بيبيع بطيخ بيبيع كذا باع لك السلعة الآن انت حملتها على السيارة وعايزين توزنوها إذا كان العرف الجاري أنك بتوزن هذا الشيء وهو اللي بياع هو اللي بيدفع الثمن يبقى على ذلك خلاص العرف الجاري على أن المشتري يبقى حسب العرف الجاري ما فيش عرف جاري يبقى على البازل على البازل يبقى هنا البازل للسلعة مين التاجر المشتري آخذ مش بازل مشتري آخذ السلعة البازل التاجر يبقى هو اللي بيوزن لك اللي بيسلمه لك إيه طيب فرضنا هو ما عندوش ميزان هيوزن عند واحد وزان يبقى هو اللي هيدفع للوزان الثمن بتاعه يبقى هنا أجرة الكيال والوزان العداد كذلك هيعد عدد يشتري بالعدد العداد أجرته على البائع الزراع اللي بيمطر النقاد النقاد اللي هو اللي بيشوف الدراهم ويوزن كان زمان الدراهم والدنانير يشتري بالوزن وزن الدنا- الدراهم وزن الدنانير فهنا إذا كان هيوزن مين اللي بيدفع الدراهم والدنانير المشتري يبقى أجرة اللي هيوزن الدراهم والدنانير على المشتري لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك أشبه الساقي على بائع السمر وأجرة النقل على القابض أجرة النقل يعني المشتري اشترى الحاجة هينقلها لبلده يبقى عليه هو إلا إذا اتفق مع البائع على غير ذلك ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ آه، المعنى يعني هؤلاء السابقون كيال ووزان وعداد هؤلاء ناس أمناء أنت واثق فيهم لكن اللي بيوزن أخطأ بدل ما يوزن 100 كيلو وزنهم 900 كيلو أو وزنهم 90 كيلو مثلا يبقى هنا مش هضمنه هو الضمان مش عليه هرجع على البائع أقول له الوزن كان غلط عوض لي مكان هكذا طالما أن هذا أمين لا ده طلع هذا حرامي ولا أمين ولا غيره ده هو عاملها لعب عشان يخسرك يبقى هو اللي هيضمن هذا الشيء ل- لأنه قصد هذا الشيء تسن إقالة الإقالة للنائم من بائع ومشتري تسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري معناه اللي بيرجع في كلامه في السلعة يسن إنك تقيله ولك أجر عظيم عند الله يعني واحد اشترى منك سلعة بعد ما أخذها رجع لك قال لك والله أنا معذور السلعة جميلة وما فيش فيها أي عيب ومش حق أرجع ولكن أنا محتاج لهذا المال أرجع لي فالشريعة تقول لك أنه أفضل أن ارحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء في حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلمة شوفوا الحديث العظيم والثواب اللي فيه من أقال مسلمة أقال الله عثرته يوم القيامة أق- يا ما أكثر العثرات يوم القيامة ما أكثر شوفوا المرور على الصراط يوم القيامة يمشي مرة ويكبو مرة وتلفحه النار مرة ويمكن يتزحلق ويقع في النار والعياذ بالله هنا عثرات القيامة كثيرة فالذي يقيل نادما من بائع أو مشتري رجع يرجع السلعة معلش سامحني مش عايز أخد السلعة فهنا مع إن ما فيش فيها عيب لو فيها عيب غصب عنك لازم ترجعها لكن دي ما فيش فيها عيب آه، من حقك تقول له لا خلاص تم مش هرجع لكن الشريعة تقول لك لا أقله لعل الله يقيل عثرتك يوم القيامة حديث من أقال مسلمة أقال الله عثرته يوم القيامة قال وهي فسق وهي فسق لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه يعني مسألة إن عايز أرجع السلعة دي هو رضي بهذا الشيء ما هوش بيع من جديد ولكنها فسق لإجماعهم على أنه في السلم ينفع أني أفسق بهذه الصورة مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه كده المرة الجاية إن شاء الله ندخل في أبواب الربا